تعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أكيد من امبارح بتفكروا هنروح كوكب ايه النهارده وهنقضي الرحله الجديده فين رحلتنا النهارده رحله جميله قوي رحلتنا النهارده رحله الحب رحله السعاده رحله النور رحله الامل تعالوا نركب سفينه الفضاء ونطلع مع بعض ونطلع في سماء الطاعه ونقرب من عالم الكواكب الجميله اللي اخترناها اخترنا 30 كوكب كل يوم هنعيش في كوكب يعلمنا خلق جديد ونشوف كواكب ونجوم عايشين في الكوكب دوت تعالوا نقرب النهارده من كوكب من اجمل الكواكب اللي محتاجينها منها ومحتاج قلوبنا تتملي بيه محتاجين ننزل النهاردة لكوكب الحب وفي بداية كوكب الحب عايز أقول لكم إني والله بحبكم في الله تعالوا نشوف كوكب الحب وتعالوا نتعرف على سكان كوكب الحب وتعالوا نشوف القصور اللي موجودة في كوكب الحب كان أول قصر يقابلنا وإحنا داخلين على طول على يمينك على طول وأنت داخل كوكب أو قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه اللي النبي قال عنه في يوم غزوة خيبر كما ورد ذلك في البخاري ومسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال والله ما تطلعت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم ليه؟ لأن النبي وصف هذا الرجل وقال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي ده كان أول قصر نقابله كان قصر علي بن أبي طالب اللي النبي وصفه بأنه بيحب ربنا وبيحب النبي والنبي بيحبه وربنا بيحبه سبحانه وتعالى تعالى تعال نشوف القصر الثاني اللي موجود جنب قصر علي بن ابي طالب قصر صحابي جليل حكينا قصته قبل كده بس معلش محتاجين نحكيها مره ثانيه سامحوني لان قصته تيجي في الموضوع ده وتيجي في الموضوع دوت وتبقى ما شاء الله يعني موزونه في الموضوعين يعني القصر الثاني كان قصر عبد الله ابن جحش وانتوا عارفين القصه ان في غزوه احد قبل ما الغزوة تبدأ مباشرة راح عبد الله بن جحش بذكائه ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه راح قابل سعد بن أبي وقاص قال له يا سعد ترى ما نحن فيه الآن احنا خلاص مستنيين نخش نجاهد في غزوة أحد وقد نقتل ونستشهد و ويمكن نرحل عن الدنيا النهاردة فإيه رأيك ما تيجي نتمنى على الله عز وجل كل واحد فينا يتمنى أمنية لعل الله عز وجل أن يرزقنا إياها فقام سعد بن أبي وقاص وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه ثم تلقيني رجلا ثانيا فأقتله وثالثا فأقتله لحد ما قال سادسا قال فيقتلني يعني خلاص أقتل خمس ستة كده وبعد كده هتقتل مش مشكلة المهم إن أنا أقتل عدد من المشركين فقنع على الله يا عبد الله قال لعبد الله بن جحش اتمنى بقى اللي انت عايزه فقال عبد الله بن جحش واستمع معايا وتأمل معايا بقى وعيش معايا الإحساس ده قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هقدر أصبر يا ربي أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يقول سعد بن أبي وقاص فلما انتهت الغزوة مررت على عبد الله بن جحش ووجدته على نفس الهيئة التي تمناها فقلت في نفسي صدق الله فصدقه الله إن تصدق الله يصدق فعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أكيد حضراتكم مشتاقين إن احنا نشوف بقية الأصول ونتعرف على جيران الخير في الكوكب الجميل دوت كوكب الحب تعالوا نشوف القصر الثالث القصر الثالث لصحابي جليل يمكن كتير من الناس ما يعرفوش لأنه مش مشهور قوي لكن أكيد لازم نعرفه النهاردة ونحفظ اسمه ونتعلم علشان يوم القيامة هنقابله ونسلم عليه وناخده في حضننا ونقول له احكي لنا قصتك يا سيدنا خبيب اسمه خبيب ابن عدي خبيب ابن عدي أسر آه، عند المشركين هو ومجموعة من الصحابة فلما أسر خبيب بن عدي وأرادوا أن يقتلوه فكان في الأشهر الحرم فقالوا ما نقتلوش نخليه عندنا أسير لحد ما تعدي الأشهر الحرم وبعد كده نطلع على أرض التنعيم ونقتله فلما خرجوا به ليقتلوه كان اللي بيشرف على قتل خبيب بن عدي الصحابي الجليل اللي هو قبل أن يسلم يعني طبعا أبو سفيان أبو سفيان كان لسه ساعتها مشرك أسلم بعد كده طبعا في عام الفتح لكن ساعتها ساعة لما نفذ حكم الإعدام في خبيب بن عدي كان ساعتها ما زال مشركا فقال لخبيب بن عدي قال يا خبيب خد بالك بقى من المعنى الجميل ده قال أتريد شيئا نفسك في حاجة قبل ما تموت خد بالك بقى من المعنى ده فقال أجل أريد أن أصلي ركعتين أز- أريد أن أصلي ركعتين خد بالك ده بيفكرني طبعا بقصة جميلة كده وطرفة اتنين اتحكم عليهم بالإعدام واحد فيهم ما شاء الله راجل متفائل وجميل وحلو كده وحبوب يعني والتاني بعيد عنك ربنا يعافينا ويعافيك متشائم جدا وبؤرة نكد وحاجة يعني صعبة جدا مكلكعة فالضابط اللي بيشرف على الاعدام بتاع الاثنين قال لهم حد فيكم نفسه في حاجه قبل ما يموت فقالوا يعني احنا لو نفسنا في حاجه هتحققها لنا قال طبعا انا مامور بان انا انفذ لكم كل واحد فيكم ليه طلب انفذه له قبل ما يموت فسال المتفائل الجميل الحبوب دوت قال له نفسك في إيه قبل ما تموت قال له والله نفسي اشوف امي قال له حاضر عينيا خليك تشوفها فراح سال التاني بقى اللي هو الكئيب ده قال له انت نفسك في إيه؟ قال له نفسي ان هو ما يشوفش امه واخد بالك يعني فايه ربنا يعافيه ويعافيك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فخبيب بن عدي راح ابو سفيان بيقول له نفسك في ايه قالوا نفسي اصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى فنزلوا وفكوا ونزل وتوضا وصلى ركعتين قال وتجوزت فيهما خشية أن يظنوا أن ما بي حذر من الموت قال أنا صليتهم بسرعة يعني لحسن يقولوا أن أنا خايف من الموت وطلع مرة تانية عشان يتقتل رضي الله عنه وارضاه وقال تلك الكلمات التي تنقش على القلوب بماء الذهب قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي يا الله بيقول أنا نفسي أتقطع حتت بس ربنا يرضى عني أنا نفسي أتقطع حتت بس ربنا يحبني سبحانه وتعالى بقى أنا بهدي الرسالة ديت لكل أخت مش لابسة حجاب بقول لها عبد الله بقول لها خبيب بن عدي نفسه يتقطع حتت عشان ربنا يرضى عنه وعبد الله بن جحش اتقطع بالفعل حتت عشان ربنا يرضى عنه وانت ما نفسكيش تلبسي حجاب عشان ربنا يرضى عنك وانت ما نفسكش تسجد لله عشان ربنا يرضى عنك وانت ما نفسكش تبر امك وابوك عشان ربنا يرضى عنك اخويا وحبيبي قد ايه الناس دي ضحت كتير في دي الروايه دي اللي انا ذكرتها لخبيب بن عدي في البخاري في زياده جميله جدا في مغازي موسى بن عقبه ان خبيب بن عدي عمل حاجه جميله جدا كان هو في مكه والنبي في المدينه فاستدار تجاه مكة فاستدار تجاه المدينة ونظر إلى السماء وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام يعني سبحان الله فكان النبي جالسا في المدينة فاستدار النبي تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب الآن قتل خبيب الله أكبر كان ليه حق سيدنا خبيب يكون ليه قصر بفضل الله في كوكب الحب تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر في كوكب الحب واحنا معديين لقينا قصر حكيم ابن حزام الله حكيم ابن حزام انتوا عارفين مين حكيم ابن حزام حكيم ابن حزام ده يا جماعة اللي كان من أحب الناس إلى قلب النبي في الجاهلية قبل البعثة كان من أقرب الناس إلى قلب النبي ولما بعث النبي ظن الناس جميعا أن أول واحد سيسلم هو حكيم بن حزام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي من يشاء سبحانه وتعالى يقدر ربنا أن حكيم بن حزام يفضل على الشرك وعلى الكفر قد إيه يا جماعة 21 سنة ويسلم في عام الفتح ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال أجل يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فقال أجل يا رسول الله والله يا رسول الله قال له نفس الكلمات اللي قالها كلمة من أبي جهل قال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وظل حكيم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي وهو عنه راض وذهب حكيم بن حزام يحج ثلاث مرات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة خد معاه ألف شاه وأطعم بها فقراء الحرم وفي العام اللي بعده خد معاه مئة ناقة وأطعم بها فقراء الحرم وفي العام الثالث خد معاه مئة عبد وأعتق رقابهم في أرض عرفات وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك فأعتق رقابتي من نار جهنم وعاد بعد الحجة الثالثة وجاء إلى فراش الموت ونام حكيم بن حزام وهو يردد تلك الكلمات ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات حكيم بن حزام وكانت آخر كلمة بيقولها أخشاك ربي وأحبك عشان كده كان ليه قصر موجود وجميل جدا جدا في كوكب الحب تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر جميل أيضا في كوكب الحب صحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه اللي لما كان في بداية السكرات وإذا به يقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم يا الله عمرك شفت واحد وهو في سكرات الموت بيقول مرحبا بالموت مرحبا يا ترى حضرتك وحضرتك وأنا وكلنا جميعا لما يدخل علينا ملك الموت يا ترى احنا مستعدين للقاء الله يا ترى احنا أصلا بنحب لقاء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه معاذ بن جبل ما لقاش كلمة يعبر بها عن شوق ربنا وعن حب ربنا إلا هذه الكلمة مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب غايب عني بقالك كتير وحبيب جاء على فاقة أنا مشتاق لك لا أفلح من ندم ما أفلحش أبدا اللي هيندم يوم ما يلقى ربنا سبحانه وتعالى عشان كده كان معاذ بن جبل كان ليه قصر في كوكب الحب وكفاية إنك تعرف إنه ثبت في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح إن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم وأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل والله يا معاذ إني لأحبك يا بختك يا سيدنا معاذ بقى النبي بيقسم لك بلا ولو لم يقسم ما النبي, الصور ما النبي هو الصادق ال- الذي لا ينطق عن الهوى ورغم ذلك بيحلف له بيقول له والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تعالوا نشوف مين تاني صاحب القصر السادس اللي موجود في كوكب الحب ربنا يا رب يجمعني وإياكم بكم في كوكب الحب ثم يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرش الرحمن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كم من ضمنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك يا ترى ايه قصة عبد الله بن حذافة اللي موجود أيضا وليه قصر جميل قصر رائع بجد في كوكب الحب عبد الله بن حذافة صحابي جليل أرسله عمر بن الخطاب مع مجموعة من الجيش على مشارف قيصرية وصلوا إلى هناك وأسروا أسرهم جيش الروم وملك الروم طلب من الجنود بتاعته قال لهم راقبوا أحوال هؤلاء الناس فمن وجدتموه أعبد لله فأتوني به فوجدوا أعبد واحد لله هو عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يا جماعة دول, دول فخرنا ودول عزنا دول تاج فوق رؤوسنا بفضل الله سبحانه وتعالى هم دول قدوتنا وأسوتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن حذافة راحوا جايبينه ومودينه لملك الروم ملك الروم ده كان بيحكم نص الكرة الأرضية الكرة الأرضية كانت متقسمة بين الفرس والروم فقال يا عبد الله إني أعرض عليك أمرا فهل تقبل فقال ما هو اعرض الأول ونشوف قال أن تتنصر وأشاطرك ملكي هديك نص ملكي ربع الكرة الأرضية تبقى بتاعتك بس تتنصر فتبسم عبد الله بن حذافة وقال هيهات هيهات والله لو أعطيتني ملك العرب والعجم بل وملك آبائك وأجدادك والله ما تركت دين محمد طرفة عين فقال نعلي الصفقة شوية قال له أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي يعني اديك ملك كله تبقى أنت الوريث الوحيد يلا قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمدا طرفة عين فالملك حس كده بالمهانة يعني فقال طب علقوه على صليب من الخشب وراح جايب رجل رامي في غاية المهارة قال له عايزك ترمي السهام حوالين رقبته وراسه وبطنه ورجليه بس اوعى تصيب جسده يعني ارميها حواليه كده تهديد يعني فبدأ الرجل يرمي السهام وملك الروم واقف يقول له ها تتناصر يقول له لا لحد ما أمر به أن ينزل فأنزلوه وأحضروا قدرا كبيرا قدر كبير كده مليء بالذ- بالزيت المغلي وأحضر اتنين من الصحابة واترموا في الزيت المغلي فانفصلت اللحوم عن العظام وعبد الله بن حذافة شايف المنظر قدام عينيه كاد قلبه أن يتفطر ثم أمر ملك الروم بعبد الله بن حذافة أن يلقى في القدر فلما ذهبوا بها على حافة القدر وهيرموه فبكى فقالوا له أيها الملك لقد بكى قال ردوه علي أكيد ندم فلما جاء قال ها أتتنصر قال لا والله قال فعلى ما بكيت قال أبكي لأني الله أكبر اسمع بقلبك الكلمات الجميلة اللي تخلي جسمك فعلا يقشعر قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله بيقول له أنا ندمان وزعلان إن أنا ليا نفس واحدة هتتقتل دلوقتي ومفيش أنفس تانية كان نفسي أتقتل وارجع واتقتل وارجع ما دام في سبيل حبيبي جل وعلا ملك الروم استغرب له إيه الراجل ده فقال لهم طيب راح مجمع الوزراء بتوعه وقال لهم أعمل إيه معاه قالوا له ده شاب صغير 30 سنة ولا 34 سنة وسايب زوجته بقاله أربع شهور يعني ممكن لو جبت له ملكة جمال الروم يفتن بيها ويزني ويخرج عن عن, عن الطاعة وعن السمع ويصبح إنسان مش كويس يعني قال طيب فأذن ملك الروم لامرأة هي ملكة جمال الروم وأذن لها الملك أن تدخل وأن تفعل الفاحشة مع هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة وحط حراس على الزنزانة دخلت المرأة وتجردت من ملابسها تماما وبدأت تلقي بنفسها في أحضان عبد الله بن حذافة هو ينصرف عنها ويجري بعيد عنها ويقول معاذ الله كلمة سيدنا يوسف عليه السلام معاذ الله معاذ الله لحد ما يئست منه وراحت خبطت على الباب نقلت الأخبار فتحوا الباب قالوا لها ما الخطب وما الخبر عمل إيه قالت والله واسمع الكلام الحلو بقى قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر الله أكبر تتحطم فتنة الإغراء والشهوة على صخرة الإيمان التي ملأت قلب عبد الله بن حذافة ملك رومي يئس منه قال لهم خلاص حضروا لي بقى لحم خنزير وخمر ودخلوه الزنزانة وقعدوه فيها ثلاث أيام من غير الأكل ولا شرب ونشوف هيعمل إيه سابوه ثلاث أيام وبعد الثلاث أيام يا جماعة فتحوا عليه الزنزانة لقوه كاد أن يموت وقد انثنى عنقه خلاص بيموت فقال ملك الروم ما الذي دهاك وما الذي دعاك لأن تفعل هذا لماذا لم تأكل ولم تشرب كدت أن تموت فقال أيها الملك أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن آكل من لحم الخنزير وأن أشرب من الخمر ولكن واسمع يا مسلم واسمع يا مسلمة واسمعوا يا عالم اسمع يا يعني عايز الدنيا كلها تسمع هذه الكلمات قال ولكني كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله الله أكبر الله أكبر يا مسلم يا اللي بتلتزم وبعدين بتنتكس أنت بكده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله يا أختي يا اللي بتلبسي حجابك وبعدين تخلعيه أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله أخويا وحبيبي أخت الفاضلة لما بنظهر بأخلاق غير إسلامية قدام الناس إحنا كده بنشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله فملك روم حس إنه قدام رجل عظيم الراجل ده خسارة إنه يتقتل حرام بجد حرام إنه يتقتل ودي كانت كلمة خرجت من فم رجل كافر قال اللي زي ده لا يقتل ثم قال له افعل شيئا ترضيني به قبل رأسي عشان أسيبك تقبل رأسي وأطلق سراحك قال أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح إخواني خد بالك الصحابة ما كانوش عايشين لنفسهم يا جماعة ما كانش أنا ومن بعد الطوفان قال تطلق سراحي وسراح إخواني قال لك ذلك فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الرجل ملك الروم فأطلق سراحه وسراح إخوانه فلما عاد إلى المدينة وعلم عمر بن الخطاب قصة عبد الله بن حذافة قام وهو يبكي ويقبل رأس عبد الله بن حذافة ويقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة إيه رأيك؟ كان ليه حق يكون ليه قصر في كوكب الحب ولا لا؟ كان ليه حق يكون ليه 100 قصر رضي الله عنه وأرضاه لكن كان أعظم قصر موجود في الكوكب وفي كل كوكب هو قصر حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبنا النبي اللي كان بيقول كما عند أحمد والترمذي في سند صحيح اللهم إني أسألك حبك اسمع للكلمات الرقيقة أرق قلب والله يا ناس والله والله أرق قلب في الدنيا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم شوف اتعلم منه الحب بقى الناس اللي عايزة تتعلم الحب اتعلمها من النبي بس اتعلم الحب الحقيقي الحب الصافي الحب النقي مش الحب المحرم قال اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك ده كلام راجل محب كلام أحب خلق الله إلى إلى إلى الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي اللي كان بيصلي لحد ما تدمى قدماه وتتورم وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاله جبريل عليه السلام يخيره عند الموت بين الخلد في الدنيا وكنوز الدنيا والجنة بعد ذلك وبين لقاء الله الآن والجنة فقال بل بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى وكان يتلو قول المولى عز وجل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة حد فيكم ناوي بجد يبني قصر لنفسه في كوكب الحب اسمع لقول المولى عز وجل ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لكن أهل الإيمان غير كده خالص والذين آمنوا أشد حبا لله الله أكبر المشركين والكفرة والناس اللي ماشية في معصية ربنا بيحبوا الحاجات اللي بيحبوها لكن ما تبلغش أبدا عشر معشار حب أهل الإيمان لله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أخويا حبيبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يأتي رجل كما في الصحيحين عن أنس يأتي رجل أعرابي ويسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله متى الساعة القيامة إمتى وإذا بالحبيب المصطفى ينقله من المهم إلى الأهم يقول له وماذا أعددت لها هو الامتحان امتى انت مذاكر ولا مش مذاكر مش مهم الامتحان امتى بكرة ولا بعد ولا بعد سنة المهم انت مستعد ولا لا قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أخويا وحبيبي وإحنا كمان والله العظيم والله الذي لا إله غيره بنحب ربنا وبنحب النبي وبنحب الصحابة وبنحب كل الصالحين ونرجو أن نحشر مع النبي وأصحابه والتابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين نرجو أن نحشر معهم في الجنة وإن لم نعمل بمثل أعمالهم أخويا سؤال صغير عمرك سبت معصية لله عمرك في معصية معينة أنت واقع فيها لحد الآن عمرك قلت هسيبها لله سبحانه وتعالى عمرك فكرت أنك تجيب موبايلك وتمسح أسماء كل البنات وال girlfriend دول ده في واحد بيبقى عنده مش girlfriend جيراليل friend واخد بالك سبحان الله أنا عارف إن ده مش إنجليزي يعني بس المهم يعني سبحان الله أكيد يعني فعلا كل واحد فينا محتاج يقف وبعدين ما فيش حد فينا خالي من الذنوب ما منكم من أحد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخوي وحبيبي اترك المعصية مش عشان أنت هتنضر يعني لو بتشرب دخان مش هتش مش هت مش هتبطل دخان عشان صدرك تعب لا أنا بتركه لله سبحانه وتعالى هذكر لك قصة عجيبة جدا جدا كان الإمام الشعبي في يوم من الأيام دعي هو والحسن البصري إلى رجل اسمه ابن هبيرة فابن هبيرة كان واليا على العراقين على الكوفة وعلى البصرة وكان يزيد بن عبد الملك يزيد بن معاوية كان يرسل إليه الرسائل تلو الرسائل وكان فيها أحيانا ظلم وكده فقال للحسن الشعبي وللحسن البصري والإمام الشعبي قال لهم إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل وأحيانا بيكون فيها ظلم فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ تلك الرسائل فالشعبي قال له كلام فيه ملاطفة ومسارة حب يجامله فقال له ابن هبيرة قال للحسن البصري قال وأنت ماذا تقول يا أبا سعيد فقال له الحسن البصري واسمع الكلام الغالي ده قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه فلما ثم خرج الشعبي والحسن البصري إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس وقالوا ما فعلتما مع ابن هبيرة فقال الشعبي أيها الناس والله من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عز وجل وقرب إليه الحسن فحببه إليه وأكرمه ونعمه الله أكبر أخوي وحبيبي لو ربنا حبك والله هيكرمك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح والله لا يلقي الله حبيبه أبدا في النار لما ربنا أحب سيدنا إبراهيم جعل له النار بردا وسلاما لما ربنا أحب سيدنا موسى وكان طفلا صغيرا ووصل إلى إلى قصر فرعون قال جل وعلا وألقيت عليك محبة من مني ولتصنع على عيني لما ربنا حب خديجة رضي الله عنها وارضاها أرسل لها جبريل ليبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صقب فيه ولا نصب لما ربنا حب أبي بن كعب أرسل إليه النبي مخصوصا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ عليه سورة البينة لما ربنا حب سعد بن معاذ جعل عرش الرحمن يهتز لموته وأنزل له سبعين ألف ملك يحملون جنازته وسبحان الله وكان أول من ضحك له المولى عز وجل هو سعد بن معاذ لما ربنا حب بلال وعلي وسلمان وعمار ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة تشتاق إليهم لما ربنا حب عبد الله بن عمرو بن حرام كلمه بغير حجاب كما ورد في الحديث الصحيح أخوي وحبيبي لو ربنا حبك هيكرمك في الدنيا وفي الآخرة أخوي وحبيبي تعالى نخرج من كوكب الحب وقلوبنا مليانة حب وبنحب ربنا وبنحب نبينا وبنحب كل المسلمين تعالى نركب سفينة الفضاء عشان نرجع مرة تانية للأرض ونفكر مرة تانية يا ترى بكرة هنروح رحلة لحد أنهي كوكب تعالوا نروح بكرة كوكب تاني يا ترى اسم الكوكب إيه ده اللي هنعرفه بكرة إن شاء الله أخويا وحبيبي أتمنى نكون قضينا مع بعض وقت جميل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني